بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين احنا في إنجيل يوحنا إصحاح 13 المرة اللي فاتت قلنا ان من يوحنا 13 ليوحنا 17 إصحاحات كلها بتحكي لنا ليلة صليب المسيح عبارة عن حوارات بين المسيح له المجد وتلاميذه أغلبها كده ما عدا الإصحاح الأخير رقم 17 صلاة طويلة من المسيح للآب الإصحاحات دي لم يذكرها إلا إنجيل يوحنا وإحنا قلنا برضو السبب قبل كده أن إنجيل يوحنا مشغول بتسجيل ما لم تذكره بقية الأناجيل والحاجات اللي بيذكرها إنجيل يوحنا فيها تأكيد واضح على لاهوت المسيح و... وكونه أعلن عن نفسه أنه ابن الله ومن يؤمن بي ينال الحياة الأبدية بدأ إصحاح 13 بعرض خلفية الليلة دي اللي هي ليلة الفصح ليلة عيد الفصح اللي هي تعتبر يوم خميس العهد وإيه اللي عمله السيد المسيح ساعتها فبدأ يعرض لنا قصة غسيل الأرجل و... وأشار أن المسيح كان بيعمل الحكاية دي وهو كان عارف كويس قوي أنه يهوذا الذي يجلس معه قد تآمر عليه وفي نفس الوقت عارف أنه قد دفع إليه كل شيء يعني مع كونه عارف دي وعارف دي إلا أن ده ما خلاهوش يتراجع عن غسيل أرجل تلاميذه بما فيهم يهوذا بعد كده احنا وصلنا لغاية عدد 12 لو تفتكروا أخيرا يقول قال له يسوع الذي قد اغتسل ده كان كلامه مع بطرس ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم وقلنا إيه اللي يقصده بكلمة طاهرون وفهمناها بعد كده بمعنى المعمودية اللي تحتاج إلى تجديد بالتوبة مستمر لأنه عرف مسلمه مسلمه يهوذا لذلك قال لستم كلكم طاهرين وهنا أشرنا أنه بالرغم أن التلاميذ ما كانوش كلهم مستعدين لمعركة الصليب وكلهم خافوا وبطرس أنكر لكن مع كده المسيح كان معتبرهم, معتبرهم طاهرين أما يهوذا الخائن هو اللي شايف قلبه ما فيهوش محبة للمسيح فاعتبره غير طاهر فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه وتك أيضا قال لهم أتفهمون ما قد صنعت بكم أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا الحق الحق أقول لكم أنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه إذا المرة دي السيد المسيح ادانا وسيلة إيضاح ولما قعد ولبس هدومه تاني شرح اللي عمل قال لنا الدرس المقصود يعني لم يترك هذا المثل للاجتهاد ولكنه شرحه بنفسه تعرفين كان في أمثال السيد المسيح يستفيد في شرحه زي مثل الزارع مثلا وفي أمثال المسيح يقولها ويسيبنا احنا نتأمل في معانيها المرة دي بعد ما غسل رجليهم بدون أن يشرح ولما بطرس قال له بلاش قال له مش مهم تفهم دلوقتي تفهم بعدين لكن لازم تتغسل لما قعد السيد المسيح قال لنا الدرس المقصود باللي عمله فبدأ كلامه وقال أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك يعني أنا في نظركم معلم وسيد ومعاكم حق فيها يعني اللي انتوا بتقولوا ده صح أنا السيد هنا بمعنى أنا كبركم ومعلم هنا أنا القائد بتاعكم أو أنا المعلم بتاعكم فالعرف والتقليد المتوارث من جيل إلى جيل عند كل البشر إن الكبير كبير وأنه الأستاذ غير التلميذ وأنه طبيعي التلميذ يكرم الأستاذ ويحترمه والصغير يكرم الكبير ويحترمه وأنه ممكن الأستاذ يقعد ويؤمر والتلاميذ ينفذوا أو الكبير هو اللي يطلب والصغير ينفذ بمعنى أن كل البشر شاربين موضوع أن الكرامة أكثر للأكبر وأنه الخدمة تناسب الأصغر اللي يخدم ده لازم يكون صغير لكن اللي يقعد كده ويرتاح والناس تخدم عليه ده الكبير فالسيد المسيح قال لنا الفكرة دي مش صح الفكرة دي في الدنيا بس أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك إن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم أنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا يعني أنا وريتكم مثل أنا غسلت رجليكم محدش فيكم يستكتر كلام للتلاميذ يغسل رجلين اخواته هنا يغسل رجلين اخواته يعني ايه اولا يعني يخضع لاخواته ما هو يغسل رجليهم يعني يبقى تحت يبقى اقل يبقى هم كبار وهو الصغير بينما هم المفروض متساويين في الكرامه ويمكن بعضهم اعلى من بعض قال لهم إن كنت أنا الكبير قعدت تحت وغسلت رجليكم عاوزكم تتعلموا الدرس ده اغسلوا رجلين بعض طبعا مش مقصود حرفيته وإن كانت إلى زمن قريب كانت الطقس ده حرفي في الأديرة يعني من 30-40 سنة كانت الأديرة محدش بيزورها لما كان يوصل حد للدير يجي ساعات كبير في الدير ربيطة الدير ويجيب مية ويغسل رجلين الشباب اللي بقاله كذا ساعة ماشي في الصحراء ده ويكون ده راهب كبير عجوز يكون رئيس الدير أحيانا فكان الطقس ده إلى زمن قريب بينفذوه الرهبان بحرفية يعني يعملوه زي ما المسيح علمه كده بالظبط لكن هو الغرض منه مش الحرف الغرض منه هل تقدر يا كبير تتعامل مع اللي أقل منك على إن هم كبار تقدر انت الكبير اللي فاهم تاخد وضع التلميذ وتدي الاستاذية دي للي اصغر منك اللي هو بنسميه مفهوم التواضع التواضع عملة نادرة جدا في الدنيا التواضع اقل فضيلة ممكن تلاقيها في العالم واصعب فضيلة عند الناس لان الناس تميل للكبرياء وتميل للمنظر والمظهر وتميل لل... للعظمة التواضع ضد ده كله مين يشوف المسيح قاعد تحت رجلين تلاميذه لو واحد دخل عليهم وما يعرفش هيقول المسيح ايه هو الخدام ما يعرفش ما ما يعرفش مين كبيرهم ومين صغيرهم على طول هيقول بطرس ده كبير والمسيح ده صغير والمسيح قبل دي معنى كده المسيح عاوز يحفر فينا ويعلمنا وكررها كتير درس التواضع وقال تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب وورانا مثل حي كيف يغسل أرجلنا حتى نغسل نحن بعضنا أرجل بعض مقصود بها أول درس أن نستعد أو نكون عندنا استعداد أن نخضع لبعض يعني أحط اللي قصادي فوق راسي ببساطة كده صدقوني الدرس ده مثلا طبعا درس ده ينفع وعظه بس انا مش عاوز اوعظ في البيوت يحمي كل البيوت من كل المشاكل لو الزوجة تعرف يعني ايه غسيل الارجل وان كرامتها مش انها تبقى فوق راس جوزها تبقى تحت رجليه البيت ده يمشي كويس ولو الزوج عارف ان كان وهو السيد والمعلم لكن كرامته انه يقعد تحت رجلين مراته ويريحها البيت ده لازم يمشي كويس لكن كل واحد عاوز يقعد ومستني التاني يخسر رجليه البيت لازم يولع هو درس بسيط جدا إذا كان المسيح السيد غسل أرجل تلاميذه إيه الصعوبة إنك تخضع لمراتك شوية إيه الصعوبة إنك تسمعي كلام جوزك الصعوبة إن إحنا ما عندناش تواضع ما بنقدرش بالسهل نتنازل ليه؟ لأن ما عندناش تواضع لأننا مش شبه المسيح المسيح في اتضاعه ما استكترش يغسل أرجل تلاميذه ده درس غير مفهوم عند الناس مع بساطته درس صعب جدا لأن الناس بتحركها مشاعر الأنانية والعظمة والكبرياء والمظهر والافتخار والحاجات دي كلها فأول درس هو الخضوع هل تستطيع أن تخضع لمن هم مساويين لك في الكرامة واسأله بسؤال أصعب هل تستطيع أن تخضع لمن هم أقل منك في الكرامة أو في المركز ولا لا ولا أنت دايما عالي وكبير المسيح له المجد مع أنه كبير قوي ما استكترش الحكاية دي وهكذا الخضوع في كل شيء معنى تاني لغسيل الأرجل غير الخضوع معناه أن تحمل مشاكل الآخرين أو همهم أو أقولها بتعبير كده معلش بلدي شوية زبالتهم ما هو ده معناه غسيل الأرجل هو اللي هيغسل رجلين واحد ده يعني مش ه... حاجة ما تشرفش وحاجة مش جميلة ولا لذيذة ولا مريحة ده انت بتريحهم بس على حساب نفسك ما انت انا اللي هخسر رجلين فلان فلان يرتاح وانا يعني اتعب او اتقرف المسيح عمل كده فده المبدأ الثاني اللي بيعلمه لنا المسيح ان على قد ما تكون كبير او معلم او سيد اثبت دي ورينا دي انك انت تتعب وتريح الناس لكن تبقى انت معلم وسيد تتعب كل الناس عشان انت ترتاح دي مش عند المسيح المعلم والسيد عند المسيح يريح الناس كلها ويشيل على دماغه تعبهم احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح اللي عاوز يتمم ناموس المسيح ياخد عشرة على عشرة اللي عاوز يرضي المسيح تمام يشيل أثقال الناس اللي حواليه مش يتهرب أو يشيل الناس حمله لا العكس يشيل حمل الناس هو تتعب والناس ترتاح ادي معنى تاني لل... لغسيل الأرجل وبرضه المعنى ده مش مقبول في الدنيا ليه الكبير يقعد مرتاح والناس تخدم عليه لكن المسيح لا كل لما تكبر كل لما تتعب أكتر عشان تريح اللي حواليك وكده تبقى شبه المسيح صحيح معنى تاني متضمن برضه في غسيل الأرجل معنى التسامح لو كنت فعلا كبير يبقى تستحمل وتسامح أخطاء الناس مهما كانت بمعنى ما هو الغسيل ده عملية تنظيف يعني عملية تطهير معنى كده رجليهم مش مش نظيفة يعني طيب مين مين اللي هي هيشيل الوساخة دي يعني مين الكبير الكبير فالكبير مش يتهم ما انا ممكن اقف كده ككبير واقول التلاميذ دول رجليهم مش نظيفه ده اللي احنا بنعمله كلنا ان احنا كمعلمين كلنا يعني مش انا بس او شايفين نفسنا كبار بناخد دور دايما الدينونه نقف نحكم على الناس ده وحش طب ما تروح تشيل وحشته ده مش نظيف ده مش تمام المسيح ما بيعملش كده المسيح المسيح مش دخل يشاور على رجلين التلاميذ ويقول لهم انتوا كلكم رجليكم مش مش تمام ما قالش كده لانه كبير لانه هو المعلم والسيد شال خطيتهم مش بس سامحهم ده سطر على ضعفاتهم انت ان كنت مسيحي شبه المسيح اولا مطلوب منك تسامح كل الناس وعلى قد ما يبقى تبقى كبير على قد ما هتسامح كتير مش شطارة انك تنتقم لنفسك مش شطارة انك تثبت ان فلان غلطان دي لغة البشر الشطارة انك تسامحه والاشطر انك تشيل غلطته كمان وتغسلها عنه وتستر عنه ادي المسيحية الحلوة ادي المسيح بتاعنا في العالم اهم حاجة انك تثبت انك صح والناس غلط لكن عند المسيح مش كده عند المسيح يدافع عنك لو انت غلطان ويشيل غلطتك على راسه كمان احنا عندنا الروح دي في التعامل مع الناس ولا لا احنا كلنا في علاقتنا نميل دايما الى تبادل التهم يعني لو اتهمت بتقصير تدور على طول على مين يشيل التهمة عنك لكن المسيح عاوزك تفكر بطريقة تانية لو واحد حواليك اتهم بتقصير روح شيل عنه التهمة قول أنا اللي غلطان أنا قصرت أنا السبب ده لو الواحد فينا في كل علاقاته كان يبادر ويقول أنا السبب أخطأت الشيطان يعني ينداس تحت الرجلين ويهرب من كل البيوت ما يقدرش يقعد الحاجة الوحيدة اللي تحرق الشيطان وتذله بسرعة جدا التواضع دي معروفة في فكر الآباء أبو مقار مرة ربنا كشف عن عينيه عما يصنعه إبليس من مؤامرات في البرية ليصطاد الرهبان ويصطاد الناس فالقديس مكاريوس أبو مقار ده قال له يا رب إيه ده كله ده مين يقدر يعدي الحفر دي كلها دي مكايد ومؤامرات محدش يقدر عليها جاء له صوت من السماء قال له المتواضعون يخلصون هم المتواضعين اللي هيعدوا الحفر دي كلها هم اللي يعرفوا يغسلوا رجلين الناس هم اللي مع انهم كبار عند ربنا في ضمائرهم هم صغيرين قدام ربنا صغيرين مهما كانت مراكزهم قدام ربنا هم صغيرين وقدام انفسهم هم صغيرين لكن قدام الناس ربنا مديهم نعمة وكرامة كما صنعت انا بكم تصنعون انتم ايضا كل واحد فينا يا ريت يفكر في الدرس ده ينفع نغسل رجلين الناس ازاي مش بحرفية بس ينفع ازاي تشاركهم همهم كويس تحتمل اخطائهم بركة تسامحهم على تجاوزاتهم كويس تشجعهم وتدافع عنهم وتستر عليهم حلو تبدي رأيهم وتتنازل انت عن رأيك جميل كل دي تطبيقات ولا يمكن أن ترقى إلى مستوى غسيل الأرجل يعني اللي عمله المسيح ما حدش فينا هيقدر يعمله كما هو لأنه بمقدار عظمته التنازل ملوش حد احنا مهما تنازلنا هو احنا كلنا بشر في بعض لكن كان الله له كل المجد يجلس على الأرض فيغسل أرجل الناس ده معنى عميق جدا معناها ان احنا متكبرين جدا والله متواضع جدا وانه بيرفعنا في الكرامة ويخفض كرامته بنفسه قدامنا عشان كده يقول لنا ايه الحق الحق اقول لكم ليس عبد اعظم من سيده ولا رسول اعظم من مرسله ايه علاقة دي بالكلام هم كانوا دايما يستكتروا حكاية يغسلوا الرجلين دي شايفين دي شغلانة العبيد قال لهم هي كانت شغلانة العبيد بس مين بيعملها دلوقتي السيد وليس عبد أعظم من سيده يعني معناها انتوا شفتوني وانا السيد بغسل رجليكم طب انتوا عبيد تعملوا ايه خلاص اغسلوا رجلين بعض ما بقتش صعبة لان السيد عمل كده فاهمين علاقة الآية باللي فات ليس عبد أعظم من سيده ايه علاقتها بغسيل الأرجل قال لهم أنا السيد غسلت رجليكم وبتقولوا انتوا عبيد بالنسبة لي طب ايه الصعوبة بقى ليس عبد أعظم من سيده يعني زي ما أنا غسلت الرجلين وانتوا مش أحسن مني روحوا اغسلوا رجلين بعض ولا رسول أعظم من مرسله يعني أنا اللي بعتكم تكرزوا للناس ما انتوش أحسن مني أنا غسلت رجليكم انتوا روحوا اغسلوا رجلين الناس برضو المعنى ده مهم في الإرسالية الإرسالية مقصود بيها إيه كلنا مدعوين ان احنا نبقى مرسلين من قبل الله يعني نشجع الناس تيجي ربنا وانت بتشجع الناس تيجي لربنا عامل فيها رسول يعني واقف على في برج عاجي تؤمر وتنهى ولا انت بتقدم الرسالة دي وانت متواضع من تحت السيد المسيح في تعليمه لم يكن يفرض على أحد شيء كان متواضع جدا واحنا بنعلم الناس تلاقي في ناس تعلم كأنها هي متفوقة والناس ضايعة والناس تحس بالنغمة دي على طول تحس ان اللي قدامها يعني بتعبير الناس فارد عليهم او بيحسسهم ان هم وحشين وهو كويس السيد المسيح عمره في تعليمه ما حسسنا بكده صحيح هو القدوس الكامل وحده لكن ما حسسناش ابدا في تعليمه انه عشان هو قدوس باصص لنا من فوق ده هو قاعد تحت والتلاميذ بقى هم اللي على كراسي فعشان كده بيقول ليس رسول اعظم من مرسله يعني ان كنت شفت المسيح اللي ارسلنا للخدمه يعامل مخدوميه بهذا بهذا التواضع انت لما تيجي تشجع الناس على ربنا ما تشجعهمش من فوق ما تحسسهمش انك انت كويس وهم وحشين ما تفهمهمش انك عارف وهم جهلة ما تقول لهمش انتوا خطاة انا عرفت السكة ليه تعال من تحت رجليهم و... واستدر حماسهم لربنا خلي مكانك تحت وكل ما كنت تحت كل ما هتكون مؤثر اكتر في ناس تتصور ان العظمة كلها من فوق وان التأثير الاقوى يجي من فوق كلكم عارفين ان احنا نتأثر بالشخص المتواضع اكثر جدا مما نتأثر بالشخص العالي او المتعالي المتواضع يؤثرك يشدك يغلبك بأدبه ومحبته الكبير المتكبر يمكن تضطر تسمع كلامه لكن صعب أوي تحبه مش هتحب مش هتقبله من قلبك فالسيد المسيح بيعلمنا ان احنا نتعامل مع الناس من تحت مش لاننا يعني من تحت لكن لانه هو عمل كده ان علمتم هذا فطوباكم ان عملتموه معلش انا طولت في الحته دي بس احنا كلنا محتاجين ان علمتم هذا فطوباكم ان عملتموه يعني ايه يعني كلنا عرفنا الدرس علمتم هذا لكن المشكلة في مش كم واحد فهم الدرس أو عرفه أو علمه القضية كلها كم واحد عمله لأن دي برضو قضية مسيحية مهمة جدا المسيحية رائعة في سلوكها مثالية جدا في سلوكها نقية جدا في مظهر المسيح المفروض يبقى عليه لكن كم واحد عايش الكلام ده إن علمتم هذا لغاية كده مش طوباكم طوباكم يعني بختكم يعني شاطرين كونك عرفت دي في حد ذاتها مش مش تفوق ولا تميز ليك التفوق والتميز والتطويب والمديح لو عملته لو عرفت تسامح اللي ما يستاهلش لو عرفت تكرم اللي ما حدش بيكرمه لو عرفت توطي راسك في الوقت اللي الناس كلها بترفع راسها فوق لو عرفت تتضع وتسامح وتستر وتقدم لناس أقل منك لو عملت كده صحيح يبقى طوباك لكن كونك عارف الدرس وسامع عنه كتير وفهمه بعقلك ده مش معناه انك مطوب عارفين دي زي ايه زي واحد يسمع شرايط وعظات كتير خالص وبعدين سلوكه ما اتغيرش يحضر اجتماعات كتير قوي مفيش حاجة بتتغير هو محتاج يسمع الآية دي إن علمتم هذا طوباكم إن عملتموه روح اعمل حاجة من اللي سمعته روح ابتدي غير حاجة في طبعك روح ابتدي جاهد ان يبقى فيه سلوك مختلف لكن لسه عصبي ولسه بتشخط ولسه بتمطر ولسه بتكره ولسه بتحقد ولسه مش بتسامح ولسه عاوز الناس تخدمك ولسه دايما كرامتك شغلاك ولا الله طب امال ايه الدرس اللي انت سمعته ده كلام جميل وخلاص إن علمتم هذا طوباكم إن عملتموه لأن السيد المسيح عارف إن ساعات الواحد يقعد يقول يا سلام مش معقول يا رب كتر خيرك تقعد تحت رجلينا وتخسر رجلينا طبعا أقل حاجة الواحد يعمل زيك وبس على كده يعني انبهر بالتعليم شد الموقف وبس يطلع بره ما يقدرش قال أول واحد يقابله يكلمه كلمة زيادة يقول له أنت مين عشان تكلمني كده طب وغسيل الأرجل وبلاوي الناس اللي المسيح بيشيلها مش عاوز تشيل معاه شوية مش عارف حكيت لكم مرة ولا لا عن خادم كان في مراجرجس جنبنا هنا وراح السما من كام سنة كان عنده الدرس ده يقوله الأطفال أظن أنا مش عارف حكيتها لكم ولا لا كان درس غسيل الأرجل ده عاوز يعمله لأطفاله في مدارس الأحد أطفاله كانوا في ابتدائي فعمل فكر كده يعني هو راح السما عشان كده بنتكلم عنه قعد يفكر يقدم لهم الدرس ده ازاي ففوجئوا دخل الفصل معاه كيس نايلون كبير كده وطلع منه ايه لا آه دهان الجزم وفرشة الجزم وورنيش الجزم بني واسود وقال لهم يلا كل واحد يقعد يفرد رجليه والعيال مش فاهمين دي لعبة ولا ايه مش فاهمين حاجة ما قال لهمش ايه الدرس وقعد على الارض وطلع الورنيش والفرشة وابتدى يمشي على ولد ولد يلمع جزمته الولاد عملوا نفس اللي عمله بطرس بعضهم اتكسف الاستاذ يعمل كده ازاي يعني لكن اصر انه يعمل كده مع كل الموجودين وبعدين وقف وقال لهم انتوا عارفين الدرس ده يعني ايه فواحد طبعا عيال لقطت يعني قالوا له زي ما المسيح غسل رجلين تلاميذ قال لهم بالظبط انا بس عاوز اوصل لكم ان المعنى ده موجود موجود بصور متعددة بس ساعات احنا نستكتره ونستبعده ون... ويبقى بعيد عن تفكيرنا لان احنا مش متواضعين كفاية نكمل لست اقول عن جميعكم ليه لان في واحد مش هيقبل الدرس من الموجودين تاني عمال يعلق ان في واحد وسطيكم لستم كلكم طاهرين ومش بتكلم عن كلكم كمرسلين في واحد مش هيقبل انا بتعجب من يهوذا ربنا يرحمنا بعدما راى هذا الاتضاع المسيح غسل رجليه غسل رجلين يهوذا وقلبه عمال يفكر هيقبض فيه كام يعني السيد المسيح ما يعني ما استكترش يغسل رجلين يهوذا وهو بيخونه وعمال يلمح له السيد المسيح بيلمح ليهوذا انا عارف انت بتعمل ايه وعمال يقول من غير ما يشاور كتبكيت ليه مش كلكم فاهمين الدرس مش كلكم طاهرين مش كلكم انقياء وعاوز ينبهه يقول له انا عارف ومع كده مغيرتش موقفي منك لسه بحبك وبغسل رجليك فهنا بقى هيدخل الموضوع في شكل صريح شوي لست أقول عن جميعكم أنا أعلم الذين اخترتهم لكي يتم الكتاب الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه دي موجودة في مزمور 41 آكل خبزي أو الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه رفع علي عقبه دي بالبلد يعني رفصني أو شطني يعني يبقى بياكل معايا وبعد كده يتدور ويضربني أو يطردني فكانت كان قالها المرنم داوود النبي مزمور 41 عن الخيانة يعني عن معنى الخيانة انه ممكن تقدم حب لشخص ويخونك اللي هي ممثلة في يهوذا الخائن فهنا السيد المسيح بينبه انه كمان الكتاب قال عن الموقف ده ان اللي هيخونه واحد من خاصته واللي هيخونه اكل معه يعني شاركه وعشره ويعني زي ما يقول واكلين عيش وملح مع بعض وعشان كمان يزود الموضوع جدا هتلاقوه بعد شوية يغمس اللقمة في الطبق ويديله عشان يفكروا بالآية تاني الذي يأكل معي الخبز يرفع علي عقبه أقول لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون أني أنا هو تاني نفس النغمة بتاعت زمان أنا بقول لكم كل ده دلوقتي عشان لما يحصل تعرفوا أني أنا هو فاكرين أنا هو دي إيه أنا هو الله أنا هو ال... ابن ال... ابن ال... ابن الله ابن البشر أنا هو المسيح فقال لهم أنا بقول لكم الكلام ده ليه عشان ما تفاجئوش هيستغربوا جدا التلاميذ لما يكتشفوا ان واحد من وسطيهم اسمه يهوذا عمل كده قال لهم عشان تعرفوا ان انا ما كانش عندي مفاجآت المفاجآت عندكم كونوا بي- بينبههم الى كل اللي هيحصل عشان المفروض ما يشكوش يقولوا طب ما هو سبق وقال لنا ان واحد هيخونه سبق وقال لنا اليهود هيمسكوه سبق وقال لنا الرومان هيموتوه سبق وقال لنا ان هيتصلب سبق وقال لنا هيقوم لكن الحقيقة بالرغم من كل تنبيهاته تعثروا وفقدوا إيمانهم وخافوا وجريوا لكن هو كان حريص يقول كل اللي هيحصل قبل ما يحصل شهادة عن لاهوت وأيضا عشان يعرفوا أنه كان في سلطانه أنه يلغي ده كله وأن الخطة خطته والتدبير تدبيره وأنه لم يجبر على هذا المسار لكن ده بسابق علمه كل حاجة مترتبة لدرجة بيقول لهم حدينا هنتمم النبوة اللي قالت الذي أكل من الخبز معي رفع علي عقبه الحق الحق أقول لكم الذي يقبل الذي يقبل من أرسله يقبلني والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني هو رجع تاني يتكلم عن مفهوم الإرسالية فعارفين الدرس ده احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الكنيسة بتعمله عملي كل يوم عيد للرسل عيد الرسل برضه نعمل قداس مية ويقعد أبونا على الأرض ويغسل رجلين الشعب أو البطرك أو الأسقف أو هكذا عشان ده درس الإرسالية يعني إيه؟ يعني ده مفروض أهم درس يتذكره الرسل هو ده الدرس الأول في حياتهم إن إحنا مش أحسن من الناس إن إحنا مش فوق الناس ان احنا خدامين الناس ان احنا نريح الناس ان احنا عاوزين نغسل رجلين الناس كلها يعني نشيل تعبهم ونشيل مشاكلهم ونشيل خطاياهم زي ما المسيح عمل معانا لانه عمل كده مع الرسل والرسل هيعملوا كده مع الناس فقال لهم زي ما قال لهم مفيش عبد اعظم من سيده وليس رسول اعظم من مرسله قال لهم كمان في المقابل من يقبل الذي ارسله من يقبل الذي ارسله يقبلني يعني ايه يعني لو واحد قال طب انا كان نفسي المسيح يغسل رجلي ما هو الرسول اللي غسل رجليك هو المسيح بالنسبة لك التعليم اللي قاله المسيح بيقوله الرسول بيقوله ابونا اقبل الكلام تقبل المسيح عشان كده في المفهوم البسيط لل- للكهنوت الكاهن يمثل المسيح أو يمثل الرسول المرسل من قبل الله فمن يقبل هذا الرسول يقبل الله الذي أرسله فاهمين المعنى ببساطة في فكرنا البسيط كده عشان كده حتى في ناس بسطة لما يدخل أبونا عندهم بيقولوا المسيح دخل لنا هو مش بي مش بيشجع أبونا أبونا ممكن يبقى غلبان لكن هو ده الفكر النقي ان هذا المرسل من قبل الله ان كنت اقبله اقبل المسيح من خلاله فعاوز يقول لهم قد ما انا بخليكم تنزلوا تحت زيي كرسل قد ما انا برفعكم فوق قوي لان اللي هيقبلكم هيبقى قابلني واضح المعنى فهو بيقرن المسؤولية اللي عليهم مسؤولية التواضع بكرامة الخدمة يعني الخادم يدور يبقى شبه المسيح ويغسل رجلين الناس لو الناس قبلته هتقبل المسيح من خلاله ودي كرامة كبيرة قوي ان هو يقدم لهم المسيح او يشوفوا فيه المسيح فهنا بيقول لهم الذي يقبل من ارسله يقبلني يعني انا بعت واحد لو انت قبلته تبقى قبلتني ده ربنا بيقول لنا كده عشان ما يجي واحد يقول لا انا لو جه المسيح ابقى اقدره طب ما هو بعت لك واحد قدر اللي بعته مش مفيش داعي يجي بنفسه ما هو بعت واحد مندوب عنه عشان كده نتسمى احنا الكهنة وكلاء اسرار الله وكيل الوكيل ده بيحمل كرامة الموكل اللي هو وكله والذي يقبلني يقبل الذي ارسلني السيد المسيح من اتضاعه حطها كده في اربع مستويات قال انتوا كشعب تقبلوا الرسل او الكهنة يعني واللي يقبل الكهنة يبقى يقبل رئيس الكهنة الأعظم اللي هو ربنا يسوع المسيح أو اللي يقبل الرسل يبقى قبل اللي أبعتهم واللي بعتهم ربنا يسوع المسيح واللي هيبقى قبل ربنا يسوع المسيح هيبقى قبل الاب والابن والروح القدس هيبقى قبل الاب غير المنظور فان كنتوا انتوا بتتكلموا عن الله العالي اللي محدش شافه ما هو ارسل ابنه وابنه ارسل رسل والرسل وصلوا للناس تقبل الناس تقبل الرسل يبقى قبلوا المسيح يبقى قبلوا الاب واضح التسلسل اللي يقصده عشان كده ببساطه من يقبلكم يقبلني ده اللي قاله في حته تانيه أو هنا يقول الذي يقبل من أرسله يقبلني بهذا الاتضاع لو أنت مخك متواضع تتعامل مع الكاهن والأسقف كمن يتعامل مع المسيح ما هي عاوزة اتضاع عشان كده بدأت بغسيل الأرجل لكن اللي داخل يتعامل مع الناس دي ده بيعمل وبيساوي وأوحش مني أوكي ماشي بس أنت هتتعطل لأنك مش قادر تقبله وعشان مش قادر تقبله مش هتقبل المسيح اللي بعته ومش هتقبل الاب السماوي لكن لو انت باتضاع وعرفت درس غسيل الارجل وغمضت عينك عن خطايا كل الكهنه وقبلت دخلته كمن يقبل المسيح ستاخذ المسيح خلي بالكم ده الايمان الكنيسه عايشه بالايمان ده ازاي اي ابونا يعمل قداس احنا بنبص له ان المسيح بيقدس مش مهم حياته ايه هو كمرسل من قبل الله يحمل مسؤولية هيوصلها لينا وهناخد من ايديه جسد ربنا ودمه وهناخد السر كاملا ايا كانت سيرة هذا الرجل ليه لان الذي يقبل من ارسله يقبلني واضحة الفكرة اللي انا عاوز اوصلها اديها لكم في قصة من تاريخ الكنيسة يمكن برضه حكيتها زمان يحكى عن أحد القديسين في البرية كان اسمه أبونا دانيال أبونا دانيال ده كان قمص البرية في القرون الأولى يعني أبو الرهبان كلهم في زمن وكان في رهبات في البرية وكان رجل يعني يعرف الأسرار وصاحب معجزات وكان يدور على الأديرة يلف يفتقد وياخد اعترافات الرهبات والرهبان وكذا وكانت دخلته بركة بقى فكل ما يجي يفرحوا بيه ويهللوا له وكان في دير رهبات في الصحراء عامر وكان في يبدو بعض الأواني اللي فيها ذهب أواني المذبح وكده وفي شوية لصوص عرفوا إن الدير ده غني وفي ذهب بس محدش بيدخله مفيش راجل بيدخل الدير ده غير أبونا دانيال القمص دانيال ده بتاع برية شهيد فواحد قال انا هعمل يعني هم هيراجعوا عليه انا هلبس دقن وبتاع واغطي راسي بالاسود وانا شفته قبل كده وهدخل بالليل اخبط واقول انا ابونا دانيال عجبتهم الفكره راح دخل الدير اتلمت الرهبات يقعدوا تحت رجليه ياخدوا بركته وهو عم مكمل التمثيليه وفي هذا الوقت كانت احدى الراهبات عمياء وبايمان بسيط جدا قالت انا هاخد الميه اللي غسلنا بيها رجلين ابونا دانيال احطها على عينيا هخف بايمان من يقبل الذي ارسلني من يقبل الذي ارسله يقبلني فكان لها ما ارادت خدت شويه الميه اللي غسلوا بيها رجلين ابونا دانيال حطت على وشها بقت الرهبات عمالين يقولوا تماجيد والحان وهو مش فاهم حاجه ايه الحكايه قالوا له امنا فلان كانت عمية وبركه حضورك والميه اللي جت على رجليك خفت وهو عارف انه حرام فبقى مذهول بقى مرعوب قال لهم عاوز يمشي قالوا له تمشي اللي احنا ما لحقناش نقعد والاعترافات قال لهم لا مش قادر اقعد اتاري في الوقت ده القديس دانيال الحقيقي علم بالروح فاراد ان يكشف لهذا الانسان ان التقوى مش تمثيليه وانه كون مرسل من الله دي مش جلابية سودة وخلاص دي حاجة لا يراها الإنسان بعينيه دي نعمة خاصة أنت مش شايفها موجودة فعلا ف... فحب يفهموا الدرس ده خرج اللص مرعوب جدا طبعا بقية الحرامية يعني هزقوه لأنه ما جابش حاجة هو لم يهتم بكل ده فضل يدور على هذا القديس عشان يسأله ايه اللي حصل وأول ما قرب نداء القديس باسمه وقعد معاه وقال له أنا عارف كل حاجة أنا كنت بصلي بس ربنا يعمل المعجزة دي عشان أنت تفهم ان اللي احنا بنعمله ده مش شغلانة تمثيلية ان في سر حقيقي اسمه سر الكهنوت وفي عطايا لا تراها العين وأنا الذي يقبل من أرسله يقبلني واخدين بالكم عاوز أوصل إيه إنه على إيمان هذه الست اللي اتعاملت مع حرامي على إنه من, من طرف المسيح خدت اللي هي عاوزاه ده بقى إيه يعني ما كانش لا أبونا ولا غيره لكن بإيمانها الفطري البسيط خدت اللي عاوزاه الذي يقبلني يقبل الذي أرسلني ولما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال كذا مرة يضطرب بالروح لو تاخدوا بالكم الإصحاحات الأخيرة وإحنا اتكلمنا عن النقطة دي قبل كده أن هذا الاضطراب مقصود به الانزعاج النفسي الذي يصيب الإنسان وهو ينتظر خبر مزعج أو آلام شديدة أو صدمة عنيفة جدا والسيد المسيح كونه إله لم يلغي أبدا كونه إنسان وإن كان في كل الصفات اللاهوتية كإله أيضا في كل الصفات الناسوتية كإنسان وإن كنا نحن كبشر يصيبنا الانزعاج أصاب المسيح هذا الاضطراب ولكن لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة ولا طرفة عين الحق الحق أقول لكم إن واحد منكم يسلمني يبدو أن الموضوع ده كان واجع السيد المسيح جدا بدليل لو قريته ومتابعين هتلاحظوا ان كل شوية علق على الشخص ده كأنه صعبان عليه جدا من يهوذا وعمال يلمح له قال مش كلكم طاهرين وقال بعد كده انا عارف اللي اخترتهم عشان كده مش بتكلم عليكم كلكم وافتكروا المزمور اللي قال اللي اكل خبزي رفع علي عقبه كل ده وهم قاعدين مع بعض ويهوذا قاعد وسطيهم وبعض المفسرين بيميلوا ان يهوذا كان من اكبرهم سنا وكان قريب منه جدا هتيجي في الحوار اللي جاي فقال لهم بصوا بص النهارده عشان كده اضطرب لما افتكر الحكايه دي او حب يقول انزعج وقال لهم الحق الحق اقول لكم ان واحد منكم يسلمني فان التلاميذ بعضهم الى بعض وهم محتارون في من قال عنه وكان فكان التلاميذ ينظرون بعضهم الى بعض وهم محتارون في من قال عنه المره دي قالها بصراحه فبقوا كلهم بيبصوا في وش بعض يقصد مين يقصد ايه ويقصد مين يقصد يسلموا يعني فعلا يخونوا هم مش مصدقين مش مصدقين انها ممكن تحصل وده يدل على ان هم بيحبوا المسيح فعلا كلهم ما عدا يهوذا لان هم نفسهم مش مصدقين مش فاهمين المعنى حتى لما هيكتمل وهيشاور على يهوذا هيقولوا اكيد بيقولوا على شغل العيد مش قادرين شوفوا بساطتهم مش قادرين يتصوروا ان واحد منهم يخون المسيح وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحب طبعا الواحد ده هو اللي كتب الإنجيل ده يوحنا الحبيب اللي كان دايما لازق للمسيح كان يعتقد أنه أصغرهم سنا وكان من النوع يعني الدلوع شوي يعني يحب يلزق للمسيح كده بحب وكان المسيح ما بيحرموش من المحبة دي فكان كأنه متكئ في حضنه يعني يعني كان أقرب واحد ليه لازق له كده كان يسوع يحبه طبعا كان يسوع يحبه دي الافتخار اللي بيقوله يوحنا عن نفسه كان دايما في انجيله لما يتكلم عن نفسه ما يقولش يوحنا ما يحبوش يقولوا عن نفسهم ولو بالاسم حتى يقولوا التلميذ اللي كان يسوع بيحب وبرضه ظن لو افتكرتوا احنا قلنا في الاول ما كانش يوحنا بيقولها كده على اعتبار ان تلاميذ المسيح بيحب اكتر من غيره هو لانه كان بيحب المسيح جدا فكان يرى ان المسيح يحبه جدا واخدين بالكم يعني المسيح بيحبنا كلنا جدا كلنا لكن مش كل واحد فينا بيحب المسيح زي التاني اللي بيحب المسيح قوي هيبقى حاسس ان المسيح بيحبه قوي فمن هنا بيقولها كده لكن يوحنا مستكتر انه يقول التلميذ الذي كان يحب يسوع جدا كده بقت الكرامه رجعت له هو كانه هو اللي بيحب المسيح فيقولها ازاي التلميذ الذي كان يسوع يحبه يعني وحش حلو مش مهم بس هو يسوع كان بيحبه قوي فأومأ إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه بطرس غمزه بطرس دايما مستعجل فأومأ إليه بعض الناس بتقول كان قاعد جنبه يعني زغده كده وبعض الناس بتقول كان قاعد قصاده فيعني شاور له بوشه كده يعني انكشه ايه بقى مين اللي هيسلمه ده ما خلينا نعرف مين فينا يعني طبعا تدل على الاندفاع اللي عند بطرس دايما هو اللي عاوز يعرف أو حب الاستطلاع اللي عنده في نفس الوقت تدل على دالة بين بطرس ويوحنا دي هتبان قوي في آخر إنجيل يوحنا بطرس ويوحنا كانوا يعتقد أكثر اتنين أصحاب في التلاميذ بالرغم من فرق السن وفرق الشخصية لكن بعد كده هتلاحظوا ان في حاجات بيعملوها سوا كتير يعني يجروا على القبر سوا يرجعوا من القبر سوا يتمسكوا سوا يتسجنوا سوا يتضربوا سوا كل ده يحصل في سفر الأعمال يطلعوا يصلوا سوا نحو الساعة التاسعة في سفر الأعمال هيفضلوا لازقين لبعض وفي آخر إنجيل يوحنا بطرس هيطلب من المسيح إنه يخلي يوحنا يلازمه يعني إيه كان بيبعتهم اتنينات فيقول له ممكن أنا ويوحنا نبقى الاتنين مع بعض فيقول له مالكش دعوة بالحاجات هتيجي في آخر إنجيل يوحنا فهنا واضح ان في دالة وفي يعني لغة حتى بالإشارة بين بطرس ويوحنا فبطرس مش قادر يسأل لألا يحرج حد من التلاميذ وفي نفس الوقت مش قادر يمنع نفسه من حب الاستطلاع عاوز يعرف مين اللي قصده المسيح بكلمة واحد منكم يسلمني فأومى إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه فيوحنا يبدو أنه سأل فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له يا سيد من هو واضح أن يوحنا حتى كلامه قليل لكن يعني قرب من صدر المسيح كده قال له مين يا رب برضو المسيح لو المجد عارف ان بطرس قرأ السؤال لكن ما كسفهمش فأجاب يسوع هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه على العموم ده يؤكد لنا ان القعدة دي ما كانتش قعدة الإفخارستية دي قعدة فيها طبق وبيحطوا فيه لقمة وبيغمسوا عشان الناس بتقول يعني يهوذا تناول ولا لا لا ما تناولش هنا لا ده ده الموضوع ده كان العشاء بتاع ما قبل الفصح لسه قبل العيد فهنا ده تعبير حب انه انا هاكله بايدي وكأن ده من ضمن الانذارات او العتاب اللي عمال يطلع ليهوذا ما رضاش يقول يهوذا على طول عشان ما يحرجوش والناس تبص له كده حب يخلي المعنى متغطي المسيح له المجد حنين جدا ورقيق جدا في تعامله وفي عتابه مع إنسان يعني احنا كلنا بنقول عليه دلوقتي ما يستاهلش لأنه فضل عنيد للآخر لكن مع كده عاوز يعاتبه بحب فقال له وطبعا معناها كبير قوي ان المسيح يغمس اللقمة ويقول له خد يا فلان كل يعني ده قمة التكريم والدلع عارفين لما واحد يعزم على واحد بإلحاح فيعني ياخد له بإيده يقول له لازم تقبلها من إيدي كأنه يعني بيكرمه دونا عن كل الموجودين أو بيقدم له حب خاص جدا فقال له عارف مين اللي هيسلمني هو اللي أنا هغمس اللقمة وهديله يعني اللي أنا بحبه قوي اللي أنا بكرمه قوي اللي أنا حاطه كده بوسطيكم حاجة كبيرة والحركة دي لخبطت التلاميذ ما فهموش لأنها حركة تكريم وهو بيقول يسلمني فتاهوا فمن هنا قالوا يمكن في حاجة بينه وبين يهوذا احنا مش عارفين لأن يهوذا كان معاه الصندوق وتاني يوم العيد يمكن بيقول له روح استعجل بسرعة اشتري لنا حاجة العيد الخروف بقى والكلام ده عشان نخلص الفصح فمن بساطة التلاميذ استكتروا يشكوا في يهوذا ما قبلوهاش وشافوا ان التكريم اللي بيعمله المسيح ليلة صليبه ده يقصد بيه انه يعني معنى غير المباشر هو ذا الذي اغمس انا اللقمة واعطيه فغمس اللقمة واعطاها ليهوذا سمعان الاسخريوت فبعد اللقمة دخله الشيطان كلمة صعبة خالص اول الاصحاح لو تفتكروا اتقالت كلمة تاني عن حكاية الشيطان ويهوذا فاكرينها فعدد اتنين يقول حين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوت أن يسلمه يعني المؤامرة عمالة تشتغل في قلبه والشيطان عمال يعبيه من جوه بأفكار حقد وأفكار كراهية وأفكار طمع لكن حين قابل حب المسيح الغير محدود بهذه العند الشديد تملك الشيطان منه دخله الشيطان فاهمين المعنى الحتة دي مهمة ليه من غير ما نخوف حد كده الشيطان ما يقدرش يدخل قلبنا بالسهل أبدا ليه لأن احنا مرشومين بالميرون علينا اسم ربنا لكن من يترك نفسه لعند شديد يقاوم محبة المسيح مرات كثيرة ويقاوم عمل الله مرات كثيرة والشيطان يعبيه أفكار وحشة وهو يستقبل ويعبيه ويستقبل ويمشي وراه سنين وسنين قد يسكن الشيطان في داخله أو يتملك الشيطان منه يبقى الشيطان بيسوقه ربنا يحمينا يعني لأن احنا بالنسبة لنا ده منظر غريب قوي يقدم له لقمة تعبير حب وتعبير أكل عيش وملح وتعبير تكريم وتعبير تخصيص ليه وتعبير انه عارف كويس اللي بيفكر فيه ومش عاوز يجرحه وكل التعبيرات دي يطلع يكمل المؤامرة ربنا يرحمه بعد اللقمة دخله الشيطان فقال له يسوع ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة يعني إيه عشان كده هو ما قالوش المؤامرة روح تممها يا سيدي لا لا قال اللي هتعمله روح خلصه بسرعة لأن المسيح عارف أن قلبه لم يلين بعد وهنا الآية دي تعبر أن السيد المسيح لم يكن يتأخر أو يتهرب من الصليب قال له روح خلص بسرعة خلص بسرعة يعني إيه؟ روح قابل العساكر وهاته وهنتقابل في جسيماني بعد ساعتين ما خلاص فاضل عليها كام ساعة ويتقابلوا في في جسيماني وهيتمسك المسيح فقال له روح خلص موضوعك بسرعة طبعا التلاميذ ما فهموهاش لأن المسيح لسه مش مش مش عاوز يجرحه للآخر لكن هو فاهمها ومع فهمه ليها لم يتراجع يهوذا ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة الآية دي تخوفنا يعني إيه لو أنت ناوي تعمل خير اعمله بسرعة ما تأخرش ولو أنت مصر على الشر خلاص روح تمم اللي أنت عاوزه خلاص في آية شبهها في آخر سفر الرؤية تقول كلمة غريبة جدا تقول إيه آخر إصحاح في الرؤية تقول من يظلم فليظلم بعد ومن هو نجس فليتنجس بعد ومن هو بار فليتبرر بعد ومن هو مقدس فليتقدس بعد يعني إيه يعني شهل وحدد اتجاهك ناوي تمشي كويس امشي كويس وخلص هتفضل في عندك كملها وخلاص اديك اديك مصر ما انت تعمله اعمله باكثر سرعه يعني ايه المسيح داخل على الصليب عارف ومشتاق بالرغم ان هو بيقول نفسي اضطربت وعارف قد كده الخيانه صعبه والالم صعبه لكن هو جاي من اجل هذه الساعه وبيقول ليهوذا كمل اللي هتعمله خلص وكأنها دعوة إلى أنه يعني زي ما تقول لطالب فاشل كده يلا روح اسقط بقى نوع من العتاب برضه انت ما تقصدش تقول له اسقط يعني يعني اللي انت فيه ده غلط غلط غلط غلط على طول الخط كملها بقى هنا عتاب برضه بالعكس الكلمة دي مقصود بيها عكسها يعني اللي انت بتعمله ونفسك تخلصه حرام عليك تعمله لكن هو بيقول له اعمله بأكثر سرعة وبين النظرات لغة يهوذا عارف كويس أو المفروض أنه يكون فهم أن المسيح عارف المؤامرة إن كانت بعدها بساعات نظرة من المسيح لبطرس في المحاكمة على بعد عشرات الأمتار خلت بطرس يسيح ويبكي نظرة واحدة المسيح وهو بيتحاكم أول ما ديك عمل صوته وبطرس كان بينكر المسيح بس بصله من بعيد ده بطرس خالص ازاي يهوذا استحمل نظرات المسيح في هذه اللحظة هو بيقول له ما أنت تعمله اعمله بأكثر سرعة روح تمم المؤامرة عتاب شديد وعتاب حب شديد ومع كده يهوذا كان بيقاوم للآخر أما هذا فلم يفهم أحد من المتكئين لماذا كلمه به اللي قاعدين ما فهموهاش وده كان قصد ربنا يسوع المسيح انه ما يجرحوش لغايه الاخر لان قوما اذ كان الصندوق مع يهوذا ظنوا ان يسوع قالوا قال لهم اشتري ما نحتاج اليه للعيد هم كل اللي افتكروه اه يهوذا يلحق يبدو انه متاخر في شراء حاجات العيد او ان يعطي شيئا للفقراء فذاك لما اخذ اللقمه خرج للوقت وكان ليلا وكان ليلا دي ليها مغزى بقى ها؟ يعني ايه آه، الظلمة أعمته الظلمة أعمت عينيه كان ليلا حرفيا وليلا روحيا عليه يعني خلاص ما عادش شايف حاجة خالص يهوذا قد كده المسيح حاول معاه لكن ضلمت خالص بقى فلما أخذ اللقمة خرج الوقت وكان العيد نكتفي بالقدر ده نحفظ مع بعض الآية بتاعت ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله نقولها مع بعض ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله كمان مرة ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله